صلى على العالمين إنجيل القداس شارة معلمنا ماري يوحنا صحن 12 بركاته علينا أمين قال لهم يسوع النور فيكم زمانا يسير فسيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام فأن من يسير في الظلام لا يدري أين صار ما دام النور لكم آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور قال يسوع هذا ومضى فتوارى عنهم مع هذه الآيات الكثيرة التي صنعها أمامهم لم يؤمنوا به ليتم كلام إشعياء النبي الذي قال يا رب من صدق خبرنا ولمن أعلنت ذراع الرب لهذا لم يكونوا ليقدروا أن يؤمنوا لأن إشعياء قال أيضا طمس عيونهم وأغلق قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا إليه فأشفيهم قال إشعياء هذا لأنه رأى مجد الله وتكلم عنه ومع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا ولكنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يخرجوهم من المجمع لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله فصح يسوع وقال من يؤمن بي فليس بي يؤمن بل آمن بالذي أرسلني ومن يراني فقد رأى الذي أرسلني أنا جئت نورا للعالم حتى أن كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلام ومن يسمع كلامي ولا يحفظه فأنا لا أدينه لأني ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم من ينكرني ولا يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به ويدينه في اليوم الأخير لأني لم أتكلم من نفسي وحدي بل الآب الذي أرسلني والذي أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم وأعلم أن وصيته هي حياة أبدية والمجد لله دائما أبديا أمين كلام المسيح كلام حق بل هو الحق ذاته أن كل من يؤمن به لا يمكث في الظلام بل يحيا في النور النور هو طبيعة الله مش النور المادي بتاع الشمس ولا الكهرباء دي طبيعة الله مسيح له المجد لما قام من الأموات أعطانا أن نشترك معه في طبيعته لأنه أعطانا القيامة أقامنا معاه فبقى النور الإلهي اللي هو طبيعة الله أصبح فينا نشترك فيه لو سألتك سؤال تعرف تكلمني عن ربنا مين هو ربنا تعرفه في معلومات عن ربنا يعرفوها جميع الناس في العالم والمعلومات كتيرة وسهلة الحصول على المعلومات والمحفوظات كتيرة وسهلة أما المولودين من الله المولودين من النور اللي هم أبناء النور ليه اسمنا أبناء النور لأن مولودين منه جميعكم أبناء نور وأبناء نهار منين لأن مولود منه فأعطي لينا أن نشترك في هذه الطبيعة اللي هي نور من نور احنا بنقول عن المسيح ايه نور من نور إله حق من إله حق مولود النور من النور احنا اولاد النور يعني لازم الواحد يرجع للحتة دي ويفهمها كويس انا مولود من النور ده فالنور فيكم النور جواك اللي هو الطبيعة الجديدة الطبيعة الجديدة بتاعتك المولودة من الله نور ليس في الله نور وليس في ظلمة البتة يعني ربنا النور الإلهي الطبيعة الإلهية دي لا تقترب إليها الظلمة وزي ما بقول لك أنت مش, مش مثلا بتسمع كلام عن ربنا لا ده جواك ده أنت مولود منه امال معموديتك إيه معموديتنا هي ولادة من النور وقيامة من الأموات احنا مولودين جديد والنور ده اللي فينا اللي هو الطبيعة الإلهية اللي صرنا شركاء ليها تقدر تحسه يعني لو تقفل عينك تدخل أوضتك تقفل على نفسك وتدخل جوه تلاقي النور ده موجود والنور هو الذي ينير لك الحياة كلها النور اللي جواك ده أنا مش بكلمك على حاجة من بره النور اللي فيك اللي موجود جواك اللي أنت مشترك فيه مع المسيح بطبيعته الإلهية هو الذي ينير لك طريق الحياة عشان إيه؟ عشان أسلك في النور عشان أمشي في النور فعل الخطية فعل للظلمة ضد الله ليه الواحد يكره الخطية يعني ضد الطبيعة طبيعة النور اللي فيك ليه يعني عمالين نحارب في الخطية دي الناس شايفة ان الخطية دي حاجة طبيعية يعني مثلا اللي بيقع في الزنا والنجاسات يقول لك ده حاجة طبيعي ليه لانهم عايشين في الظلمة بس اللي عايش في الظلمة أي حاجة زي التانية يعني يعني لما تدخل مثلا في أوضة ضلمة خالص زي اللي بيحمضوا فيها الأفلام ديت كله زي بعضه أي المس أي حاجة تلاقيها زي التانية كله كله زي بعض ليه؟ لأنه ظلمة فاللي يعيش في الظلمة مفيش نور فكل حاجة الزنا السرقة النجاسات الطمع الحقد الكره القتل كله زي بعض كله عايش في العالم ازاي دي الحاجات دي يعني الواحد بيستغرب مثلا واحد يكره اخوه لدرجة ان يقول لك ايه يموت ما مشيش في جنازته ازاي ازاي ازاي يوصل الانسان لهذا التحجر الخطية الظلمة تعمل كده ما سمعت انت الانجيل دلوقتي اشعيا النبي قبل المسيح ب 700 سنه لما شاف مجد المسيح ونور المسيح وتكلم عنه قال يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراعه الرب مين صدق الانجيل ده الخبر اللي هو الانجيل قال هذا اشعياء حين راى مجد الله وتكلم عنه ولكن قال ان الشيطان عمل ايه طمس عيونهم واغلق قلوبهم طمس عينهم وأغلق القلب حجره فلما بقول لك على النور اللي هو طبيعة المسيح اللي اشتركنا فيها وعشنا بيها وبقينا أولاد للنور مولودين منه أنا بكلمك عن الضد إيه الضد؟ الظلمة الظلمة دي تعمل إيه؟ تطمس العين تحجر القلب احفظها دي بقى ماذا تفعل الخطية؟ ماذا تفعل الظلمة في الإنسان؟ تطمس العين فما يشوفش تحجر القلب فلا يرق لشيء يبقى حجر خلاص ادي فعل الظلمة فعل قاسي جدا مرير جدا ادي فعل الخطية اوعى تستهين بالخطية طمس عيونهم فما فيش رؤية ما فيش نور فيمشي في ايه يمشي في الظلمة ولما يمشي في الظلمة يسقط التعطر غلبان وحجر القلب فبقى الإنسان يمشي مثلا في العداوة لآخر المشوار يمشي في القساوة ولا حدود ازاي بس يقول لك يقوم الأولاد على والديهم يقتلوه ابني يقتل أمه ويقتل أبوه أخي قاسم أخوه يكرهه كره العمى مش عاوز يشوفه صدقوني أحبائي أعرف ناس كده يعني أخوه مات يقول لك ما أحضرش جنازته مات إزاي ده ده بلاش الدين بلاش الإنجيل بلاش المسيحية امال ايه روح للطبيعة البشرية العادية يعني برضه رباط اللحم الأخ والأخت والقريب والبتاع في رباط يا أخي لا مات إزاي مات ايه ازاي حصل ازاي الخطية لما تدخل قلب الانسان تحجر القلب يبقى الانسان ما عندوش رحمة ما عندوش محبة يفقد الحتت الحلوة قوي دي الرحمة عمل قلبي لذيذ ان يعني الانسان يبقى حنين او لطيف او طيب الخطية قساوة خطية ظلمة ظلمة تدخل داخل النفس تلخبط كل اللي جوه كويس لما تدخل الظلمه جوه النفس جميع الحسيات المقدسه بتاعت الانسان تنطمس ليس في الانسان حاجه الحلوه دي يعني تبص تلاقي الانسان الحنون دايما قلبه قلبه حلو رقيق مشاعره مقدسه لذيذه دموعه سريعه ليه قلب رحيم حلو الخطية تدخل تحجر القلب بعد عنك خطية الزنا خطية قساوة خطية الزنا خطية قساوة قلب لا مش ممكن فيها رحمة خطية السرقة خطية قساوة قلب خطية النميمة الواحد يتكلم على أخوه خطية قساوة قلب لأن أخويا لو بحبه يستحيل أتكلم عليه فالقساوة دي بتحصل زي بقول لك ايه قلب بيتحول من من من قلب حي بتدخله آآ آآ بتدخله آآ رائحة الموت القلب اللي ما بيتحركش يعني ايه يعني ميت كل كل المرادفات الظلمة الموت القساوة البغضة دي كلها مرادفات لحاجة واحدة ان الخطية دخلت جوه نفس الانسان افسدتها ما تروح الناحية التانية بقى تلاقي النور اللي فينا عمل فينا عمايل عجيبة جدا خلق من الإنسان الخاطي الترابي الغلبان ده خلق منه روح لحياة القديسين عشان تشوف ال ال العينات شوف قد ايه الإنسان ممكن يوصل لحتت عالية جدا في الرحمة أوي أوي يرق على جميع الناس على جميع الناس خطاة أو غير خطاة كبار أو صغيرين تلاقي قلب حنون حنون حنون إيه ده قال طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله سأل واحد من الآباء القديسين قال له يعني إيه أنقياء القلب قال لهم يعني القلب الحنون اللي ما فيهوش قساوة ما فيهوش حتة ماتت يعني في عضلة القلب في الجسد يقول لك يعني في حتة اتليفت فالإنسان ده عايش بقلب يعني على قده كده ولكن لكن الإنسان صاحب صحة يقول لك عضلة القلب شديدة كده القلب في الحياة الروحية منه مخارج الحياة فإحنا بقول لك أولاد النور تلاقي الحنان القلبي محبة من قلب طاهر بشدة دي تلاقيها في أولاد الله كتير قوي تلاقيه محب محبة محبة شديدة ايه دي علامة حياة طب لما تلاقي واحد عنده بغضة كامنة في نفسه علامة موت افهم علامات الحياة باينة لما تلاقي ولد في الشباب كده بيتنطط يقول لك ايه ده مليان حيوية لما تلاقي واحد بيحركوا له ايده بالعافية يقول ده غلبان ميتان كده علامة الحياة ان النور ساكن فيك علامة الحياة باينة أن أنا أستطيع أن أحب بنعمة المسيح حتى الأعداء قلب مفتوح مفيش حاجة اسمها عداوة ما أقدرش ليه طبيعة الله الله محبة طبيعته كده طب ربنا فيه بغضة لا لا لا لا الله محبة دي طبيعة الله فلما أقول نور ومحبة هي كلمة واحدة نور ومحبة وحياة كلمة واحدة كلمة واحدة فإذا كنا أولاد النور مولودين من النور تلاقي طبيعة الله عاملة فينا هتلاقيني إيه أعيش بالمحبة أقدرش يستحيل لا تغرب الشمس على غسوق أقدر أبات أو أرتاح أو يجيني نوم مثلا أو أهدى وأنا بيني وبين حد عداوة يستحيل دي علامة إيه علامة حياة علامة أولاد الله ما دارش ما دارش طبعا بيحصل بيننا وبين بعض أي حاجة لكن إزاي تميز أولاد الله اللي يدوم في المحبة ولا يستطيع أن يقبل العداوة لا قلبه يوجعه كده ويبكي ويأمن ولا يرتاح إلا لما يحس أن بينه وبين كل إخواته محبة مسيحية قلبية كاملة فدي علامة إيه؟ علامة أولاد الله علامة ابن النور عايش في النور إذا قبل الإنسان الظلمة يعيش في العداوة لاقي خاصم ما يهموش ليه؟ أن الظلمة جواه والظلمة بتعمل إيه؟ بتموت القلب بعد عنك لما لما واحد يروح يكشف ويحصل حاجة يبان حاجة في القلب يضطرب جدا ليه؟ يقول لك لا ده القلب ده يعني هو يعني كل الحياة ده في الجسد يجري جري على الدكاترة ليه؟ ده حاجة خطيرة مهمة جدا اكشف دايما على القلب بتاعك من جوه انت انت مولود من النور ولادة حقيقية انا ما بكلمكش كلام نظري مولود من المسيح ومشترك في طبيعة المسيح اللي هي المحبة فتحرص عليها جدا أي خلل في المحبة يبقى مرض في القلب أي خلل في المحبة يبقى مرض في القلب الروحي والمرض في القلب يعمل ايه موت دي فيها دلع أي خلل في المحبة أجري جري إيه أجري جري على الدكتور مين ده على أبويا في الاعتراف أو للحقني دخلت ظلمة إلى داخل قلبي وأنا خايف لأن الموت يدخل جوايا واشيل وارمي واصلح واعيش صحيح ازاي صادقين في المحبه ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو راس المسيح صادقين في المحبه انما ما بنحبش بعض محبه مجاملات امال ايه محبه المسيح محبه المسيح المحبه الغنيه جدا محبه الطاهره محبة من قلب طاهر بشدة سيبك بقى من محبة المجاملات دي ما لا تجيب ولا تودي ولا تساوي عشان كده بقول لك احنا في علامة لينا ان احنا مولودين من الله ايه العلامة بهذا يعرف الناس انكم تلاميذي ايه العلامة يا رب المحبة محبة القوية قلب جامد كامل في المحبة صادق في المحبة أي غش في المحبة يبقى ظلمة إذا كان الواحد فينا يبتسم لواحد وقلبه من جوه مش كويس تبقى غش في المحبة تبقى إيه؟ تبقى ظلمة والظلمة يعني إيه؟ يعني موت اوعى تستهتر بالحاجات دي احنا نمت فينا الحاجات اللي مش كويسة ديت في المجتمع اللي عشناها ولا بتاع ولا اتعلمنا من الناس وبقت خلاص حاجة عادية ان الواحد يعني يعني تخس المحبة تنكسر المحبة تدخل جواه عداوة يدوم في العداوة يخاصم يقاطع كل الأمراض الوحشة دي ضد النور ضد النور النور فيكم افهم افهم وادرك وافتكر ايه رأيك في اللحظات اللي انت بتتناول فيها تناول واخد المسيح افتكر دي اوعى تنساها ايه رايك في اليوم اللي انت اتعمدت فيه انا نسيت ده زمان انا فاكر لا دي بدايتك دي ولادتك اوعى تنساها انت اتولدت من النور لكي تصير شرك شريك للنور ابن للنور تحيا في النور والتناول اللي انت بتتناوله شركه مع النور تحيا كابن النور في اعمال اسمها اعمال الظلمه الأعمال الظلمة غير المثمرة لا تشترك فيها بل بالحري وابخوها ليه؟ لأن الحاجات الطبايع ضد بعضها النور ضد الظلمة ولا يوجد بينهما خلطة النور ضد الظلمة طبعا في خلطة بين النور والظلمة لا لا لا لا ده كذب في إنسان ممكن يعيش بالمحبة في جزء وعداوة في جزء يعني حتة في قلبه منورة جدا محبة بس المجموعة من الناس وبعدين حتة مظلمة في قلبه لأنه بيكره بعض الناس تصدقها؟ لا لا لا لا فيه إنسان يعني مقدس وقت ونجس وقت يعني عيش الاثنين ما ينفعش يعني يخلط النور بالظلمة في حياته الخاصة يبقى كذاب ما يبقاش حق امال ايه يا نور يا ظلمة يا نور طب بس طبعا تكون نور لان احنا مولودين منه دعوتنا في المسيح ان احنا ابناء نور وان الميراث اللي مستنينا في السماء ميراث نور ملكوت الله قديس بولس الرسول كتب في الرسالة شاكرين الله الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور اشكر ربنا ان ربنا مديك ميراث مع القديسين في النور بس اسلك في النور اكره الظلمة ابغض اعمال الظلمة لا تشترك فيها طب ازاي اميز بين الحاجات النور فيك النور خليك شايف كل حاجة ارجع للنور اللي جواك تميز كل حاجة تميز كل حاجة حتى الحاجات التافهة الصغيرة ليه لأن لما يكون يعني لما بيجوا مثلا يعملوا عمليات في اوضه العمليات يعملوا ايه يجيبوا كشافات جامدة على الفيلد اللي هيشتغلوا فيه عشان ايه تبان كل حاجة باينة قوي النور يكشف كل شيء النور اللي جواك يستطيع بنعمة المسيح انه يرشدك الى جميع الحق كل حاجة باينة في حاجة مثلا يعني الواحد يبقى فيها محتار او بازلد كده يعني يقول لك مش عارف صدقني ده صح ولا ده صح يا سلام مش عارف ده صح ولا صح اعمل كده ولا اعمل كده امال النور اللي فيك فين النور اللي يستطيع ان ينير لك تفاصيل الحياة والخلود طبعا ادخل للنور اللي جواك وانت تعرف ما تسألش الناس كتير ما تسألش حد كتير جوه في نور والنور يضيء يضيء إضاءة كاملة النور الحقيقي اللي هو المسيح كان كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي العالم يضيء لكل إنسان وده اللي بنصليه في صلاة بكر إن جيت الحقيقة كل يوم بقى كل يوم الصبح امسك الإجبية وطلع الايه الطلبة الصغيرة في صلاة باكر أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي العالم أتيت للعالم بمحبتك للبشرية وكل الخليقة تهللت بمجيئك أول ما يطلع النور الشمس بتاعتنا دي بتاع الأرض افتكر النور الحقيقي الكنيسة علمتنا كده مع طلوع الشمس افتكر الشمس افتكر النور الحقيقي أو ال ال الحاجات ال أعمال الظلمة أفكار الظلمة تهرب عني أيها الباعث النور فينطلق المشرق شمسه على الأبرار شيل كل ظلمة من جوه نفسي دي طلبتك كل يوم الصبح مع كل إشراق شمس مع كل بزوغ نور تطلب النور أنه نور أو النور الحقيقي النور ده إيه؟ ده النور المادي أنا بطلب النور الحقيقي ينير جوه نفسي ينير عقلي عشان الشيطان ما يدخلش بالضلمة بتاع الأفكار ينير قلبي لكي أدوم في المحبة وأحيا فيها ولا تغشاني ظلمة لا من داخل ولا من خارج لربنا المجد دائما
Kerinkai ke suseo nastuneo nama vintenoshe volengo e mojeo vinchai sizos be e boro ente bo apvem khnir mot khmbe o e mashom Onay nay kireley